لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم ونحن في هذا البرنامج نتمثل قوله عليه الصلاة والسلام شعارا لنا إذ يقول إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم فهل هناك من المثبتات مثبتات العقل والدين والفكر في أيامنا هذه من أدوية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الناس حين يحارون حين تتبلبل أفكارهم حين يضطربون حين لا يدرون مع أي فريق يميلون يقولون يا مثبت العقل والدين والقلب يا رب هكذا يقول الناس يا مثبت العقل والدين والقلب يا رب ونحن في فتنة عمياء صماء نحن في ظلال هجمة شرسة على المشروع الإسلامي وأبنائه على اختلاف أطيافهم وأشكالهم وتنوع تياراتهم وحركاتهم أكثر من خمس عشرة قناة ليبرالية علمانية شيوعية مضللة تعمل ليلا ونهارا في إبراز وتسليط الضوء على الأخطاء التي يقع فيها أبناء المشروع الإسلامي وهم بشر أي أبناء المشروع الإسلامي يصيبون ويخطئون ليسوا ملائكة معصومين ليسوا بأنبياء معصومين ولا بملائكة مطهرين أو مقربين بل هم بشر يصيبون ويخطئون لكنهم ينتمون إلى القاعدة العظمى تذكروا قومي بني بني جلدتي بني مشروعي الإسلامي تذكروا مهما اختلفت تياراتكم وتنوعت حركاتكم من إخوان وسلفية وتبليغ وجهاد وجماعة إسلامية وأنصار سنة وجمعية شرعية والأزهريون في هؤلاء جميعا مهما تنوعت صوركم فأنتم أبناء مشروع واحد هو الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا والجهاد في سبيل الله عز وجل عملنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا مهما اختلفنا أو مهما تنوعنا لكن الهجمات الإعلامية الضارية خمس عشرة قناة تطعن ليلا ونهارا كاميرتهم في الشوارع كاميرتهم في كل مكان تلتقط الصور الحية وتبثها إما مباشرا فعلى الفور والتو وإما في تقارير برامجية في برامجهم التوك توك شو يفعلون ذلك يقول لك شوف الإسلاميين شوف الإخوان شوف السلفيين شوف اللي بيقولوا ربنا الله شوف اللي بيقولوا مش عارف ايه شوف اللي بيعزين القرآن شوف اللي بيعزين الدين يقول أخطاء والناس بتسمع في القرى والأرياف وفي كل مكان والصورة خداعة ده الصورة لوحدها تخدع ما بالك الفيديو يعمل ايه بقى ما بالك الفيديو كده صوت وصورة حي بث مباشر تخطف الأبصار يقوم الناس تتغير أفكارهم 180 درجة يتلوحهم من الصورة الله الله الله هم دول الإسلاميين يا هادي يا رب ومش كده وبس والقنوات دي بتصرف فلوس بالدولارات 500 دولار و1000 دولار لتضيف الحلقة فلوس بقى تتصرف على الناس يقعدوا يحللوا بقى فلان الإسلامي قال كذا فلان السلفي قال كذا فلان الإخواني قال كذا فلان مش عارف ايه قال كذا ويقعدوا يذبحوا في الإسلاميين 15 قناة عدهم كده حضراتكم عارفينهم طب كام جريدة يعني القنوات ما كفتش لا الجرايد ليل ونهار الجرايد طعن في الإسلام ودعاة الإسلام وابناء المشروع الإسلامي الله وإحنا في عصر إيه بالضبط واحنا في عصر أيام النظام الذي أهلكه الله عز وجل ونتوب إلى الله عز وجل من تحسين الظن فيه لساعة أو أقل من ساعة نتوب إلى الله عز وجل من تحسين الظن في النظام السابق لساعة أو لبعض ساعة ونعده ذنبا وقعنا فيه من حيث لا ندري طب كانت الت- الجرايد الجمهورية والأهرام والأخبار والوفد والأمة ومش عارف مين ومين والدستور والجرايد والمصري ومش عارف- كله بيطعن في الإسلام بيطعن ما فيش صفحة ما اسمهاش طعن في الإسلاميين حتى القنوات إن اللي الأخبار ومش عارف المصرية وإيه وإيه وإيه، كله طعن في الإسلاميين طعن في الإسلاميين ده أيام النظام السابق رغم إن الإسلاميين كانوا فين؟ في المعتقلات يعني بيقطعوا لحمهم وهم في المعتقلات ويعني الكبير قوي فيهم كان في المسجد في وسط تلامذته ما بيطلعش بره الشارع ولو طلع بره الشارع تتكسر رقبته والجرائد كانت بتعمل فيهم كده والاعلام بيعمل فيهم كده اللي هو المرئي معتقلات وقاعدين في مساجدهم بس طب لما طلعوا الناس بره وعملوا اعمال الدنيا شايفاها وهم بشر يصيبون ويخطئون واصحاب حق وابناء هذا الوطن ما همش جايين من المريخ نفس الحركه بل زادت بقى الحده التعابين اللي كانت بتشتغل من الجحور طلعت بره بقت القنوات هذه تق- تنطف سما تقطر سما على الإسلاميين والجرايد سم أشد وأعلى الله حتى بعد ما ربنا أظهر الحق وبقى أغلبية في مجلس الشعب خيال المآتة أنا بسميه خيال المآتة مع احترامي للي فيه لأنه ما فيش جهة تنفيذية زي ما قلنا قبل كده كلامه بس اتحصروا هنا زي الجامع زي ما كانوا حاصرينهم في الجامع اخطبوا زي ما انتوا عايزين ايها المسلمون نريد الشيعة الإسلامية ايها المسلمون طبقوا دين الله عز وجل ايها المسلمون قفوا ضد الفساد قعدنا نقول كده في المساجد كتير لكن مفيش حاجة بتترجم على الواقع فأنا بعتبر المؤامرة جابت الإسلاميين فين؟ جابتهم في مجلس الشعب بدل ما كانوا في الجامع خليكم في مجلس الشعب وهنعمل لكم قناة قولوا بقى آه يسقط كذا قانون كذا نحن ضد كذا قولوا من هنا لحد السنة اللي جاية ولا حد هيسمعكم يبقى نقلوا الزعيق من المسجد معلش في كلمة الزعيق نقلوا الخطب بالصوت العالي من المسجد وما كانتش بتأثر في حاجة الناس تطلع محروقة أكتر لأن اللي بيسمعوا في الخطب كلام ويشوفوا الواقع مش عارفين يتصرفوا قالوا لهم تعالوا علوا صوتكم أكتر في مجلس الشعب وابقوا قابلونا لو مسكتوا وزارة أو دخلتوا في إدارة أو وصلتوا للقمة ابقوا قابلونا يبقى في التنفيذ مفيش يقوم بقى الإعلام المضلل يعمل إيه كل شوية ايه رأيكم في الإسلاميين خدعونا خانونا مش هندوهم أصواتنا احنا ندمنا على إعطانا أصواتنا للإسلاميين بقالهم ثلاث شهور عملوا لنا ايه والإعلام بقى ال 15 قناة والجرايد إياهم ينفخوا في النار آه شفتوا بقى الشعب بيقول الإسلاميين ما عملوش حاجة دول طلعوا فاشلين اللهم الإسلاميين هيعملوا إيه دول محصورين في مجلس الشعب ونهار ما فكروا يغيروا الوزارة وأكتر من 347 واحد قالوا لا للوزارة لو إحنا في بلد محترمة لو إحنا في بلد محترمة كانت الوزارة رئيس الوزارة واللي معاه قدموا استقالتهم لو كانت البلد محترمة لكن إحنا ما عندناش احترام لأي حاجة ويقول لك ان انتوا ما تقدروش تسحبوا الثقه من اي وزاره يبقى مجلس الشعب خيال مآت علقوا جلساتكم زي ما انتوا عايزين نغير لكم وزير ولا اتنين نضحك عليكم بيهم كحكه العيد يلا ده احنا في موال كبير فانا بقول لكم يا جماعة ارحموا من في الارض ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وده عنوان حلقتنا إياكم أن تنخدعوا في الإسلاميين أقولها لله عز وجل محتسبا رغم أني أقول لكم دائما هم بشر يصيبون ويخطئون ومن تابع خطبي سواء على الموقع أو على الصفحة وهي تنتشر على الإنترنت يجدني أتكلم في نقد ال- الإسلاميين الذين صدرناهم في مجلس الشعب انتقادا عنيفا لكن انتقاد المحب مش انتقاد الهدم انتقاد البن البناء وليس الهدم انتقاد المحب وليس العداء ما احنا اللي أيدناهم وما زلنا بنأيدهم ففي فرق بين أنا أنصحه وأنقده بحدة علشان أصحح اللي عنده وأكمل صورته مش بجامله وعشان نبني المشروع الإسلامي أجامله لكن لن نفقد الثقة فيهم ليه؟ لأن مشروعهم قال الله قال الرسول لأن مشروعهم هذه شريعتنا شريعة الله عز وجل مشروعهم الله غايتنا والرسول زعيمنا والقرآن قدوتنا دستورنا ما هنتكلم في الجزئيات والمساحات اللي فيها اجتهاد وده ل- الفصيل ده يقول اجتهاد والجماعه دي تقول اجتهاد والاتجاه ده يقول اجتهاد طالما المساله ما فيهاش نص واحترم اجتهاد الثلاثه وكلهم مصي... م- اصحابه اجر فيهم اللي ياخد اجرين لما يبقى اجتهاده صح وفيهم اللي ياخد اجر لما يبقى اجتهاده غلط لأن بيستح... بيجتهدوا في مساحات الاجتهاد فأنا بقول لكم في بداية الحلقة احذروا من ال 15 قناة إياها والجرايد اللي معاهم اللي قاعدين ينشروا الأخطاء للإسلاميين وهم بشر بينشروا الأخطاء ويسيبوا الحسنات وهذا شأن المنافقين المنافقون يتتبعون الزلات والعورات والأخطاء وينشروها على الناس وأما الحسنات فإن المنافقين يدفنونها وأما المزايا فإن المنافقين يكتمونها ما يبينوهاش أبدا يجيبوا الأخطاء بس فاحذروا من أولئك المنافقين ولا تفقدوا الثقة في الإسلاميين وبعدين لو فقدتوا الثقة في الإسلاميين هتروحوا لمين للليبراليين للعلمانيين للشيوعيين هتروحوا لمين هتروح لل... يعني اللي معاه المشروع الإسلامي ولا اللي معاش مشروع إسلامي ومشروع إسلامي ما بقولش معصوم بقول برضه يصيبون ويخطئون فإياكم أن تظنوا أنكم إذا تركتم الإسلاميين ذهبتم إلى الجنة لا بل إنكم إذا تركتم الإسلاميين على خطائهم وصوابهم ونحن لا نزكيهم على الله عز وجل فإنكم ستذهبون إلى من لا يعرف الله ولا يريد شرع الإسلام وبعدين ما لا يترك كله ما لا يدرك كله لا يترك جله إن الإسلاميين ما حققولكش المطالب كلها حققولك كم في المية سبعين خمسين تلاتين وده لسه ده لسه لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم لسه بنقول بسم الله هنبدأ المشوار ده المشوار لسه بيبدأ انت جاي تحكم عليه وانا لسه بقول بسم الله الله ينفع لما تحطه قدام مني الأكل واجي أقول بسم الله تقول لي خلاص رفعت الجلسة شيل الأكل يا ابني ها شبعت ينفع تعمل معايا كده ده انا لسه بقول بسم الله انت تشيل الاكل موي الحمد لله يبقى استنى شويه على الاسلاميين لما يتمكنوا شويه لسه ما تمكنوش اصلا اصلا الاسلاميين ما تمكنوش تعالوا نشوف بقى احنا عايزين نقول النهارده ارحموا من في الارض لمين عايز اقول ارحموا من في الارض اوجهها الاول لسادتنا العلماء والدعاه يا علماء الامه يا دعاه الامه يا خبراء الامه يا حكماء الامه سواء كنتم في الشريعه او السياسه ممن ينتمون الى المشروع الاسلامي يا دعاة وعلماء وخبراء وحكماء الأمة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الله أنت بتقول لي العلماء اللي ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أما ليه ما اقول لهمش ليه سادتنا وتاج رؤوسنا ولهم علينا حق النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم والدعاة والعلماء والخبراء والحكماء أئمتنا في الشريعة والسياسة والاقتصاد وغير ذلك من أبناء المشروع الإسلامي بقول لهم ارحموا من في الأرض ليه اللي احنا عشناه ارحموا من في الأرض ارحموا الناس في مصر من الفتنة اللي هتحصل بل حصلت بالفعل خدوا بالكم الفتنة دي حصلت في ظل تضليل إعلامي أنا بينت لكم بس جزء من الصورة يعني أصلا من غير اختلاف الإسلاميين مع بعضهم القنوات إياها والجرايد بتطعن فيهم وبتشوه صورتهم عند الناس بتشوه صورة الإسلاميين عند الناس والناس بتقرأ الجرايد وبتتابع القنوات دي ليل ونهار فالصورة بتبوظ أول بأول يجي الإسلاميين يختلفوا مع بعض في اختيار وده حقهم زي ما هنقول يبقى الصورة زادت إيه فسادا وتشويها يبقى الطين زاد بلة تاني إعلام مضلل يشوه صورة الإسلاميين بدأ الناس فعلا واحنا بنخش بنزينات ومولات وبنروح في شوارع وأماكن الناس يقول لك خلاص أنا مش مدي الإسلاميين صوتي بعد كده وده قطاع لا يستهان به بدأت تسري في, ال- في الناس بفعل التضليل الإعلامي وبفعل العجز التنفيذي اللي الإسلاميين ما همش فيه مش عارفين ينفذوا ما معهمش سلطة تنفيذية والناس مش واخدة بالها من الكلام ده فانطلع عليهم الكذب الإعلامي يجي الاختلاف بين الفصائل الإسلامية في اختيار مرشح عمل زي القشة اللي قسمت ظهر البعير يعني ع- بوظت الدنيا معلش اعذروني فأنا بقول للعلماء والدعاء والخبراء والحكماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا الناس أتباعكم في مصر من الفتنة فمن ناحية أعدائكم بيضللوهم إعلاميا ويشوهوا صورتكم وكلكم عارفين كده ومن ناحية تانية اختلافكم الآن على اختيار مرشح إسلامي زودها أكتر وير- وربنا يستر عايز أقول إيه أقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أيها العلماء والدعاء في الاختيار أقولها للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح التي أشرف بالانتماء إليها أقولها للدعوة السلفية وحزبها النور أقولها للإخوان وحزبهم الحرية والعدالة أقولها للجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية أقولها للأصالة والإص أقولها لكل العاملين اللي لهم اختيارات الاختيارات راحت ناحية مرسي وراحت ناحية أبو الفتوح مع الاحتفاظ بالألقاب أنا صوتت في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح مقتنعا مع مصلح بيان المصالح والمفاسد مقتنعا في الجملة بالدكتور محمد مرسي وأعذر الذين اختاروا أبو الفتوح أعذرهم وهذا اجتهادهم من حق كل فصيل أن يجتهد دي مسألة تقدير مصلحة ومفسدة دي مسألة اختيار مرشح بعد التحري الهيئة الشرعية قعدت 50 ساعة مع تسعة مرشحين سألتهم 100 سؤال انحصروا في 35 على ست محاور تتعلق بالسياسة والاقتصاد والداخل والخارج وصفاته النفسية والشبهات اللي أثيرت حوله وحيعلن عنها قريبا أو يفرج عنها قريبا إن شاء الله الدعوة السلفية نفس القضية وحزبها النور قعدوا مع المرشحين وسمعوا منهم كتير والبناء والتنمية نفس القضية وكل مجموعة قعدت مع المرشحين بدأت تكون رؤية ففي مجموعة اختارت مرسي ومجموعة اختارت مين أبو الفتوح نقول اجتهاد يا جماعة من حقهم مفيش نص بيقول لك خد أبو الفتوح وخد مرسي في تقدير مصلحة أنا وقعت على اختيار مرسي ومعي عشرات من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح من أهل الخبرة والكفاءة وبعضهم بعض الهيئة الشرعية وقع لأبو الفتوح لكن الأغلبية كانت ناحية مرسي العكس في الدعوة السلفية وحزبها النور نقول ده اجتهاد من حق كل فصيل وكل جماعة وكل تيار وكل حزب أن يجتهد في المساحات اللي فيها اجتهاد فيهاش نص فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر كلهم يتحرون الصواب ولا نزكيهم على الله ودي أمانة هيتسألوا عنها قدام ربنا سبحانه وتعالى إنما اللي يختار ويقول لك من حيثيات اختياري إن أنا خايف إن الإخوان يسيطروا على البلد يبقى فيتهم مجلس الشعب والوزارة والرئاسة لا دي دي حجة معلش حجة مش كويسة اللي يطلع يقول لي أنا اخترت ما اخترتش مرسي واخترت أبو الفتوح لأن لو اخترت مرسي يبقى الجماعة هتسيطر على كل حاجة أنا بقول له أنت فوق راسي أنا ما اعرفش مين قال بس الشبهة دي مكتوبة على الإنترنت أقول له أنت فوق راسي بس لا مالهم الإخوان أنا لست إخوانيا وإن كنت أشرف أن أنتمي إليهم أو إلى غيرهم من العاملين في الترسم سأظل حرا أناصر كل التيارات الإسلامية فالمالهم الإخوان ناس كويسين ومنظمين على أعلى مستوى في أكثر من 40 ألف قاري ولديهم من الكفاءات والمهارات ما أثبتوا بها تفوقهم على بعض الأخطاء الحاصلة في أخطاء حصلت منهم على مستوى القاعدة ومستوى الرأس آه بشر يصيبون ويخطئون والسلفيون كذلك لهم تخطيطهم الذي بدأوا يؤسسونه في في قرى كثيرة ومدن كثيرة ولهم أخطاؤهم فلو رميت الإخوان بقولت الإخوان بيعملوا كذا أنت فيك غلطة تانية مقابل الغلطة اللي عندهم هنمسك لبعض الغلط فإن إن كان بعض الإخوان ومن يتعصب لهم يشتم في السلفيين وحزبهم وبعض السلفيين ومن يتعصب لهم يشتم في الإخوان وحزبهم إيه اللي يحصل؟ ضاع الإخوان والسلفية الاثنين مع بعض يبقى الساحة خليت لمين للليبراليين والعلمانيين والفلول حلال عليهم بقى انتوا اللي عملتوا في نفسكم كده وإن سقط الإخوان والسلفيون بالتشويه المتعمد من الإعلام المضل اللي مدفوع للفلوس من العلمانيين والليبراليين والشيوعيين والجهات الخارجية إن سقط الإخوان والسلفيون بالتشويه اللي ليل ونهار في الجرايد والفضائيات وبالاختلاف الذي سيكون بين المتعصبين منهم والكلمات غير المسؤولة من الطرفين فمن يكون للإسلام في مصر نعم حقيقة لولا الإخوان بالذات ثم السلفيون لضاع الإسلام في مصر ما تقوليش الأزهريين الأزهريون كانوا مختبئين في المساجد وكانوا يملئون السلطان إلا من كان من الأزهرين منتميا لإحدى لأحد التيارين أزهري إخواني أو أزهري سلفي ده بمحسوب بيتكلم على إنه إخواني مش على إنه أزهري لولا الإخوان والسلفيون في مصر لضاع الإسلام في الثلاثين سنة اللي فاتوا لله أقولها لضاع الإسلام وانا بقول لكم برضه مره ثانيه عشان مش حد يفكر ان انا بهاجم الازهريين اخواني اللي بنتمي اليهم من الاخوان ازهريون ومن السلفيين ازهريون لكن لا يتكلمون باسم ازهريتهم بل باسم انتمائهم وقد اعز الله بهم الاسلام يوما شغل الازهريون باشياء اخرى ومالأوا من لا يستحق الممالأه فهؤلاء هؤلاء الاخوان السيفون لو تنازعوا وتناحروا ضاع الاسلام وخلت الساحه للليبراليين والعلمانيين حلال عليهم بقى فاتقوا الله عز وجل يا أتباع الفريقين أقول من حق كل فصيل أن يجتهد يختاروا مرسي هيئة شرعية حزب الأصالة حزب الإصلاح آه، ال- الإخوان على بركة الله و- وحيثيات اختيار مرسي قوية جدا جدا جدا تقنعني جدا الذين اختاروا أبا الفتوح الدعوة السلفية ومن معها ومن سيأتي بعد ممن يختار هذا أو ذاك معهم بعض المميزات من هنا أو من هناك جزاكم الله خيرا في اختياركم واجتهادكم وربنا سبحانه وتعالى يرجح الكفة التي ترضيه عنا في مصر لكن إن كان من حق كل فصيل أن يجتهد على مستوى مجلس الأمناء أو مجلس العموم الهيئة الشرعية لمجلس أمناء 18 واحد ومجلس العموم 109 الإخوان لهم مجلس شورى ولهم عموم السلفيون الهيئة, الهيئة التي تجمع السلفيين لهم, آه، لهم مجلس أمناء ولهم عموم انت خدتم واخترتم بالأغلبية هنا وهنا يعني الأغلبية في, في, ال- في ال- في الحقوق الإصلاح اختاروا مرسي الأغلبية في الدعوة السلفية اختاروا بالفتوح طب انتوا بقى قعدتوا مع بعض عشان تثبتوا استقلالكم في الاختيار عشان ما يتقالش ان الدعوة السلفية تابعة للحقوق والإصلاح أو للإخوان وبتمشي وراهم وما يتقالش ان الإخوان وال... وال... وال... والهيئة الشرعية تابعين للسلفيين وماشيين وراهم من حق كل فصيل أن يختار مستقلا بذاته وده حصل أثبتتم استقلالكم في الاختيار دون تبعية لأحد بارك الله فيكم لكن يبقى من حق الأمة أيها العلماء والدعاة والخبراء أن ترحموها ترحموها إزاي بقى تصور العبد الفقير لله إن كان أحد من أولئك الأبرار يسمعني إن كان أحد يسمعني لا بد من ائتلاف القوى والحركات الإسلامية لابد في المرحلة اللي احنا فيها وإن ما كنتوش عايشين في الشارع أيها العلماء اعلموا أن الشارع بدأ يتسرب إليه معلش بقوسين الكفر بكم آسف في الكلمة اعلموا أيها العلماء والدعاة أن الشارع بدأ يتسرب إليه الكفر بكم بفعل التضليل الإعلامي والسم الذي يبث في أسماع الناس وفي عيونهم من خلال الفضائيات والجرايد حاولوا نفسكم فبقول من حقكم أن تجتهدوا منفصلين تختاروا ده أو ده لكن من حق الأمة عليكم بقى اطلعوا للحق الكبير بقى يا جماعة سيبكم من حق التحزب والتوجهات والحركات والتيارات عايزين حق الأمة الكبير ارحموا الأمة ازاي العبد الفقير لله بيقول لكم ارحموا الأمة اخترتم مستقلين يجب على الفور يجب على الفور مش أمر مني لأن أنا كبير أخوكم الصغير مداس رجليكم أن تجتمعوا إن لم يكن الليلة وهذا مستحيل فغدا أو بعد غد في الأيام القليلة القادمة مجلس أمناء الهيئة الشرعية مجلس شورى الإخوان المسلمين مجلس أمناء حزب الدعوة السلفية مجلس أمناء الجماعة الإسلامية مجلس أمناء أنصار السنة مجلس شورى العلماء مجلس أمناء التبليغ والدعوة مجلس أمناء مجالس الأمناء في التيارات دي كلها اجتمعوا مع بعض ابعتوا رسائل لبعض اخترتم استقلالا حقكم تعالوا لحق الأمة عشان ترحموا الأمة تقوموا قاعدين مع بعض اعملوا استفتاء وانتوا درستوا بقى مش محتاجين لدراسة ما انتوا حكمتوا بناء على دراسة احنا رايحين دلوقتي ايه مش عشان ندرس ونبرز وجهات نظرنا رايحين عشان نصوت بس تقوموا رايحين كلكم مجالس الأمناء في التيارات دي كلها ان اخترتم مجالس العموم تبقى معاكم مفيش مشاكل عايزين مجالس الأمناء فقط ماشي عايزين مجالس العموم ماشي هيقول لك ده في عدد كبير هنا وعدد قليل هنا يعني في مجلس عموم مجلس أمناء هنا 18 وفي مجلس أمناء 6 اوزنوها بأي طريقة وتقوموا قاعدين مع بعض في مكان واحد وتعملوا اختيار على الراجلين اللي انتوا اخترتوهم والأمة هتتشتت بيكم عليهم وتطلعوا لنا بالأغلبية زي ما طلعتوا بالأغلبية في كل فصيل وتيار وقلتوا الأغلبية قالت مرسي في الهيئة هنا والأغلبية قالت أبو الفتوح في, الأي... في, ال... في الهيئة هنا عايزينكم بقى الهيئات دي كلها تجتمع مع بعضها وترشحهم الاتنين تختارهم مرسي ولا أبو الفتوح واللي الأغلبية تطلعه تعلنوا على الأمة في بيان عام زي ما طلعتوا بياناتكم الخاصة نحن ائتلاف القوى والتيارات والحركات والهيئات الإسلامية اجتمعنا بعد أن أخذنا قرارا خاصا بكل جماعة اجتمعنا لحق الأمة الأكبر وكانت النتيجة بالأغلبية فلان الفلاني ضربة معلم لكن عايز معلم أين المعلم ده؟ الله أعلم العبد الفقير لله بلغ الأمانة وإلا لو كل واحد قال لا احنا اخترنا أبو الفتوح خلاص مش رايحين حتة ولو التاني قال لا احنا اخترنا مرسي خلاص مش رايحين حتة تانية كده معلش بتضيعوا الأمة وتحملوا النتيجة وحضروا البدلة البيضة في سجنين بيتبنوا في مصر واحد بسعة أربعين ألف والتاني بسعة ستين ألف بيتبنوا لمين يا حلوين الله أعلم بقى فاحنا عايزينكم تجتمعوا في الائتلاف ده لحق الأمة الأكبر بحيث تحوز الأغلبية من اجتماع مجالس أمناء الهيئات دي كلها على ما يرشد أصوات الأمة حتى تضيق هوة الخلاف وتتقارب وجهات النظر وأذكركم إن لازم تتطوعوا في الاجتماع ده مش كل واحد يركب راسه ويقول أنا خدت القرار وخلاص لا لله اسمعوا كده مش انتوا بتقولوا انكم نواب النبي عليه الصلاة والسلام يا هيئات يا إسلامية يا جماعات يا إسلامية يا تيارات يا إسلامية يا أنا بحبكم في الله وبندعمكم كلنا مش بتقولوا انكم نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتتكلموا باسمه وبتحملوا شريعته بيقول لكم لملموا بعضكم بيقول لكم يا ريت تلينوا مع بعض يا ريت تتطاوعوا ولا تختلفوا اسمعوا بقى كده اسمعوا وصية النبي عليه الصلاة والسلام علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري أرسلهم, أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليحكموا ويقضوا واحد أمير وواحد قاضي قال لهما شوف الوصية تطاوعا ولا تختلفا تطاوعا ولا تختلفا ليه يعني ايه يعني لا يصر كل واحد منكم على رأيه واجتهاده لا يصعد كل واحد منكم الخلاف حول رأيه تطاوعا ولا تختلفا يعني ايه دي وصية النبي عليه الصلاة والسلام للقاضي وللأمير معاذ وأبو موسى رضي الله عنهما تطاوعا ولا تختلف أي لا يصر كل منكما على رأيه واجتهاده مش يمسك فيه بقى هو ده خلاص ده رأي ولا يصعد الخلاف حوله وإنما يتساهل في رأيه ليقدم وحدة الصف والأمة والعمل على اختلاف الاجتهادات والآراء فأنا بناشد الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح مرة تانية بناشد مجلس شورى العلماء اللي لسه ما بينش كلمته بناشد الدعوة السلفية بناشد الجماعة الإسلامية بناشد مجلس شورى الإخوان المسلمين أيتها الهيئات الإسلامية التي تقول إنها نائبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في الأمة وارحموا من في الأرض باجتماع هيئاتكم الموقرة بعد أن أخذتم قرارات بترشيح هذا أو ذاك على مستوى الخصوص ارحموا الأمة واجتمعوا على مستوى العموم في ائتلاف القوى والهيئات الإسلامية ثم صوتوا على أحد الرجلين فقد درستم أحوالهما ثم اخرجوا ببيان عام للائتلاف على الأمة نؤيد فلانا لتتوجه الأمة إليه فقد علمني وعلمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم تطاوعوا ولا تختلفوا كلام جميل نرجع نسمعهم الآية الحلوة وكل الآيات جميلة اقرأوا معي قول الله تعالى في وهو يوصيهم بهذا التطاوع اللي لازم يعملوه وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم قوتكم واصبروا إن الله مع الصابرين واستمعوا إلى هذه المقولة اللي تخوف تخوف تخوف أوي أوي أوي أوي أوي أنا لما قريته ارتعشت الأثر اللي جاي ده عن رجل من بني عبس قد روى ابن أبي شيبة عن رجل من بني عبس أنه قال قال لنا حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه حذيفة كان بيقول حاجات كبيرة أوي حاجات تخوف وتشيب قال كيف أنتم إذا ضيع الله أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم شايف معنى الكلمة؟ ده حذيفة صاحب السر اللي كان عالم الفتن اللي هتحصل في المستقبل لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمها له كان مديه أسرار اللي هيحصل في المستقبل من الفتن الكبيرة وبعض الفتن الصغيرة حذيفة بيقول لي رضي الله عنه كيف أنتم إذا ضيع الله أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم طبعا الكلمة كبيرة قال رجل من الحاضرين ما تزال تأتينا بمنكرة انت كل مرة ترملنا جملة تخوفنا وترعبنا ما تزال تأتينا بمنكرة يضيع الله أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم الراجل بيتعجب ويستنكر فقال له حذيفة أرأيتم إذا وليها من لا يزن عند الله جناح بعوضة أرأيتم إذا ولي أمر أمة محمد من لا يزن عند الله جناح بعوضة أفترون أم أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ضاع يومئذ فأنا بقول للهيئات الإسلامية كلها اللي ناديتهم من شوية لو ما عملتوش الاجتماع ده ضيعتم أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن أنتوا كده وفرتوا فرصة من ذهب للفلول وللعلمانيين إن هم اللي يقشوا بقى ويطلعوا لفوق وبالتالي أنا بقول إن الفلول والعلمانيين لا يزنون عند الله جناح بعوضة لأن ما فيش واحد من الفلولي الفلول والعلمانيين والليبراليين والشيوعيين والناصريين ما فيش واحد منهم بيقول مشروع الإسلام هو مشروعي جايين بمشروع الليبرالية والعلمانية والشيوعية والناصرية والفلولية والفلولية مشروعها الفساد يعني هم؟ فيا أمة الإسلام نادوا على هذه الهيئات معي نادوا عليها معي أن تجتمع هذا الاجتماع الذي طلبته حتى لا يضيع أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء ستتفتت أصواتهم ويخلو الجو لأولئك الذين لا يحملون المشروع الإسلامي حينئذ يلي أمة محمد من لا يزن عند الله جناح بعوضة فيكون قد ضاع نسأل الله عز وجل أن يثبتنا يا رب وبعدين أنا ليه بقول لهم اجتمعوا بقى واعملوا الاجتماع الكبير ده ائتلاف القوى والحركات الإسلامية عشان تطلعوا بالأغلبية على واحد الأمة أغلبيتها تروح ناحيته لأن ابن مسعود رضي الله عنه وصانا وده حديث من طرق كثيرة يعتبر حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن الله عز وجل لا يجمع أمة محمد على ضلالة عليكم بالجماعة فإن الله عز وجل لا يجمع أمة محمد على ضلالة وأنا ناديت على الهيئات اهو اجتمعوا بعد ما احترمناكم واحترمنا قراراتكم على مستوى الخصوص احترموا حق الأمة وارحموها على مستوى العموم في الاجتماع ده وتطاوعوا لأن أنا عارف إن في ح... أماكن بعض أماكن هتركب دماغ يقول لك خلاص خدنا قرارنا هو كده انتهى المسألة لا مش حد أحسن من حد لا مش حد أحسن من حد في الحتة دي ما تنفعش معانا عايزين عايزين عليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلاله وانا عايز اوصي الجماعه اللي قاعدين يقول لك احنا هنسيب الاسلاميين ونروح بقى للفلول والليبراليين واللي بيقول لك انا ناصري وليبرالي وعلماني وفلولي ويقول لك خلاص احنا سيبنا الاسلاميين اقول لهم رايحين فين بس اوعى تسيب اللي بيقول لك القران هو اللي بيحكمني اوعى تسيبه والا تبقى فتنه اسمعوا القصه الجميله دي برضه حصلت مع حذيفه بن اليمان قال عامر بن مطر ده تابعي كان بيصحب حذيفه قال كنت مع حذيفه فقال معلش سامحونا في الكلمة اللي جاية حذيفة اللي قالها والأثر صحيح عنه رواه ابن أبي شيبة والحاكم وغيرهما قال عامر بن مطر كنت مع حذيفة بن اليمان وإحنا قلنا من حذيفة صاحب السر الكلمة اللي جاية معلش هقولها زي ما حذيفة قالها مفيش مفر من أنا أقولها مفيش مفر قال إيه يوشك يوشك عن حاجة سريعة يوشك أن تراهم أن تراهم ترى الأمة ترى المسلمين يوشك أن تراهم ينفرجون عن دينهم يعني ينفرجون الانفراج يعني البعد ها الانفراج يعني ايه يعني البعد ولذلك احنا بنقول بين الصفوف حاجة اسمها الفرج سدوا الفرج الفرج جمع فرجة يعني المكان اللي بيبقى بين اتنين في الصف مش واقفين جنب بعض ولازقين في بعض بيسيبوا مكان فاضي دي اسمها فرجة فيوشك أن ترى المسلمين ينفرجون عن دينهم بيبعدوا شوية شوية شوية شوية شوية بعيد عن الدين والعياذ بالله يوشك أن ترى المسلمين ينفرجون عن دينهم كما تنفرج المرأة عن قبولها لا تمنع أحدا من إتيانها أنا أستحي وأن أقول هذه الجملة كما المرأة العاهر كما المرأة العاهر تجعل نفسها تجارة لكل من يريد أن يزني والعياذ بالله ما عندهاش خلق ولا قيمة شوف شوف التشبيه شنيع ده تشبيه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام صاحب السر صاحب السر حذيفة كيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم كما تنفرج المرأة عن قبولها لا تمنع من يأتيها يعني قصده يقول لك إنكم هتسيبوا الدين وتخلوا أي حد جاي بليبرالية علمانية شيوعية ناصرية فلولية أي حاجة من البلاوي الزرقاء هتسمحوا له إنه يتحكم فيكم وتدوا له أصواتكم وهو مش بيحكم المشروع الإسلامي ولو في أيام الانتخابات يدخل معاك الجامع ويسلم عليك يقول لك لا إزاي قال لا إله إلا الله محمد رسول أنا مسلم والله والله مسلم وبصلي ولسه جاي من العمره وهو ليبرالي أو علماني أو شيوعي أو ناصري أو فلولي بيضحك عليك اوعى تسمح له واحنا عارفين مين اللي بيحمل راية الإسلام فلذلك عامر بقى عامر احتار من الكلمة قال له يوشك أن تراهم ينفرجون عن دينهم كما تنفرج المرأة عن قبولها لا تمنع من يأتيها طب أعمل إيه؟ قال له فأمسك بما أنت عليه اليوم الناس هتسيب الدين وتبعد عن القرآن والسنة وتروح لفلان أصله كان مش عارف دبلوماسي مخضرم ومش عارف مين أصله كان مش عارف إيه وفلان أصله مش عارف إيه لا لا سيبك من الكلام ده قال له فأمسك بما أنت عليه اليوم القرآن يعني فإنه الطريق الواضح كيف أنت يا عامر بن مطر كيف أنت يا عامر بن مطر إذا أخذ الناس طريقا والقرآن طريقا القرآن في سكة والناس في سكة مع أيهما تكون يا عامر قال عامر مع القرآن أحيا معه وأموت معه فقال له حذيفة فأنت أنت إذا أنت راجل فأنا بقول اهو مع التيارات الإسلامية أحيا وأموت لأن شعارهم الله غايتنا الرسول قدوتنا وزعيمنا القرآن دستورنا الجهاد في سبيل الله طريقنا وعملنا الموت في سبيل الله أسمى أمانينا جميع التيارات الإسلامية بتقول ده إنما الليبرالية علمانية شيوعية ناصرية فلولية ما بيقولوش الكلام ده وإن قالوا بيقولوا كلام يخدعوا الناس ويسحبوا أصواتهم ولا هينفذوا مشروع إسلامي أصلا وما هوش في حسابهم أنت أنت إذا لما تكون مع القرآن عايز أقول لأولئك الأبرار الأطهار ولا أزكيهم على الله تذكروا ابن عمر تذكروا ابن عمر ابن عمر كان شايف أن له حق في الخلافة ابن عمر ابن عمر عبد الله ابن عمر بن الخطاب ده كان من أحق الناس بالخلافة عشان تبقوا انتوا عارفين بس عمر قال يكفي عن آل الخطاب واحد يتحمل المسؤولية لكن ابني لا ما ضحيش بيه خليك يا ابني بعيد عن الخلافة بس ابن عمر كانت متوفرة فيه صفات الخلافة لما حصل الخلاف بين سيدنا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وبين سيدنا معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما وكانوا بقى قاعدين مع بعض يتشاوروا مين يمسك الخلافه ومين يسيب لمين والحرب كانت هتقوم معاويه رضي الله عنه بص على جنود الحسن رضي الله عنه فلقى كتير وبص على جنوده فلقى كتير فراح قايل اللي حوالين منه معاويه قال والله ما ارى هؤلاء القوم يلتقون حتى يقتل كل واحد منهم قرنه يعني جيش سيدنا الحسن وجيش سيدنا معاوية الاثنين عندهم إعداد قوي وداخلين حرب والاثنين مسلمين إيه اللي حصل معاوية نظر قال لو الاثنين دخلوا مع بعض والاثنين على كفاءة الحرب دي مش هتنتهي إلا لما كل واحد من الفريقين يقتل الثاني على الأقل يبقى حصل إيه ضاع الجيش بتاع حسن وضاع الجيش بتاع معاوية رضي الله عنهما قال فإذا ضاع الجيشان فمن للمسلمين ومن لنساء المسلمين ومن لذرار المسلمين يا قوم انظروا صلحا بيني وبين الحسن أم سيدنا الحسن قبل الصلح والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا زي ما قلنا في التنبؤات النبوية في رمضان قبل الفائت قلنا كان بيشاور على الحسن يقول إن ابني هذا سيد ولعل الله عز وجل أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فالحسن راح متنازل بشروط لسيدنا معاوية رغم أن مين أفضل الحسن أفضل لكن الحسن قال لما أخلي معاوية وهو أقل مني شأنا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أقل شأنا من الحسن هو أمير المؤمنين بدل ما ندخل في حرب أحكم دماء المسلمين أفضل عندي من إن أنا أكون الملك أو الأمير فيبقى الهيئات الإسلامية لما تجتمع مع بعضها ويتنازلوا شوية عن آرائهم ويتطوعون في الرأي ويطلعوا ببيان مشترك بعد ما طلعوا بالبيانات الخاصة أقول لهم تبقوا أسيادنا أنتم أسياد المسلمين زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي لما تنازل عن حقه وهو الأفضل لمعاوية وهو المفضول رغم صحبته النبي صلى الله عليه وسلم حقنا لدماء المسلمين فأقول لهم لو أنتم تناحرتم ولم تجتمعوا هذا الاجتماع فمن للمسلمين إذا ضعتم أنتم فقامت السيدة حفصة رضي الله عنها أخت سيدنا عمر وكان عندها لما دخل عليها قال لها شفت الناس واللي بيحصل بينهم قالت له الحق فإنهم ينتظرونك بسرعة روح احضر الاجتماع اللي عايزين يجمعوا فيه الكلمة ده أخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة يعني ما تقعدش هنا بقى تندب حظك لو انت ما رحتش ممكن يكون عندك كلمة تلملم الأطراف دي كلها يبقى كل واحد عنده كلمة طيبة يقولها مش كلمة وحشة يقول في بعض الروايات فلم تزل حفصة تحثني على أن أذهب إلى الاجتماع الذي سيلم الصف فقالت لي إنه لا يجمل بك أن تتخلف عن صلح يصلح الله به بين أمة محمد وأنت صهر رسول الله وأنت ابن عمر بن الخطاب عيب عليك لما تبقى صهر النبي ما هي حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وهي أخته عبد الله بن عمر ولما تبقى ابن عمر الفاروق وتتخلف عن الاجتماع مع المسلمين للإدلاء برأيك لتخرجوا بكلمة موحدة تحقنون بها الدماء وتوحدون الكلمة آه قالت له لا يجمل بك أن تتخلف عن أمر يصلح الله به بين, بين أمة محمد وأنا أقول للهيئات المذكورة لا يجمل بكم أن تتخلفوا عن اجتماع ناديتكم به من هذه القناة المباركة أن اجتمعوا بعد اجتماعا عاما بعد الاجتماع الخاص على مستوى الأمناء والعموم أو على أي مستوى تريدونه ثم صوتوا بالأغلبية لمرشح من المرشحين اللذين مالت الكفة نحو أحدهما حتى لا يضيع أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فذهب فقام سيدنا معاوية قال بعد ما خد الخلافة من كان يريد منكم أن يتكلم في هذا الأمر يعني الخلافة فليطلع لنا قرنه اللي شايف ان هو أحق بالخلافة مني بعد ما الخلافة راحت له بقى يوريني نفسه فلا نحن أحق به منه ومن أبيه ده سيدنا معاوية بيقول كده نحن أحق اللي شايف ان هو أحق بالخلافة مني يوريني نفسه أنا أحق منه من أبوه سيدنا عبد الله بن عمر قاعد يقول فما حدثت نفسي بالدنيا قبل يومئذ عمري ما حدثت نفسي بمنصب أبدا لحد اللحظة ديًا فحللت حبوتي فك الحزام اللي ربطه حوالين وسطه مش الحزام الحبوة كان قاعد ولمم رجليه يعني كده بإيديه راح هم انه يقوم يعني حللت حبوتي بعد ما كان مكتف نفسه بايديه كده حللت حبوتي وهممت ان اقول هقول لمعاويه اللي بيقول انا احق بالخلافه من اي احد ومن ابيه فهممت ان اقول له احق احق بهذا الامر منك من قاتلك واباك على الاسلام يعني اللي سبقك في الاسلام انت تاخر اسلامك لحد فتح مكه أحق بالخلافة منك اللي أسلم من قديم من الأول خالص فشوف بقى طب إيه سهل سيدنا عبد الله بن عمر قال الكلام ده ما قالش بيقول هممت أن أقول أحق بالخلافة منك من سبقك إلى الإسلام وقاتلك وقاتل أباك على الإسلام طب إيه اللي منع ابن عمر يقول كده بيقول فخفت أن تكون كلمتي فسادا فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك فذكرت ما أعد الله في الجنات فسكت فقال له حبيب بن مسلمة الصحابي اللي كان جنبه حفظت وعصمت فأنا أقول اتقوا الله يا أنصار من رشح مرسي ويا أنصار من رشح أبو الفتوح على الفيسبوك وعلى الفضائيات وبينكم وبين بعضكم في المكاتب والمحلات والطرقات والشوارع اتقوا الله ولا تقولوا كلمة تفسد بين المسلمين وتشق صفهم وبقول للهيئات الشرعية اتقوا الله واجتمعوا في الاجتماع الذي ناديت به للهيئات الإسلامية اجتمعوا على كلمة حتى لا تصير اختياراتكم إفسادا للمسلمين وتفريقا والخلاف شر هو الخلاف سنة أنا عارف إنه سنة وموجود وهيبقى فيه اجتهادات وممكن ما نعرفش بس إحنا نقدر نعمل دلوقتي إحنا في مرحلة سياسية حرجة لازم نعمل كده ابن مسعود رضي الله عنه كان في منى يا رب يبلغنا الحج والمشاهدين والمشاهدات يا رب كان في منى وفي منى بيصلوا الظهر والعصر والعشاء قصرا ركعتين ركعتين ركعتين في مواعيدهم طبعا سيدنا عثمان بن عفان كان أمير المؤمنين هو اللي بيصلي فصلى أربع ركعات مش قصرا بقى صلى الظهر أربعة في منى أيام الحج صلى الظهر أربعة العصر أربعة العشاء أربعة فسيدنا عبد الله بن مسعود كان من المصلين صلى أربعة معاه رغم ان الأصل الصلاة إيه؟ اتنين في منى فقام الناس راحوا لعبد الله بن مسعود بعد ما صلوا أربع ركعات مع, مع, مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فبيشتكوا لعبد الله يقول له يقولوا له شوف عثمان رضي الله عنه صلى بنا أربعا فقال لهم ابن مسعود قال لهم صليت مع رسول الله بمنا ركعتين والله في حجة النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين اتنين بس الظهر العصر العشاء كان بكل واحدة ركعتين وصليت مع أبا بكر مع أبي بكر رضي الله عنه بمنا ركعتين لما كان سيدنا أبو بكر بيروح على رأس البعثة بتاعة الحج وصليت مع عمر بن الخطاب بمنا ركعتين يعني الصلاة قصرا طب وبعدين قال لهم فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان يعني بيقول الأصل ركعتين النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر عمر لكن عثمان صلى أربعة بيقول يا ريت ركعتين من الأربعة ربنا يقبلهم شوف الأدب يا سلام وراح قايل إيه قالوا له أفلا تنهاه أفلا تذهب له وتقول له صلى رسول ركعتين صلى عمر أبو عثمان ركعتين صلى أبو بكر ركعتين صلى عمر ركعتين قال لهم الخلاف شر وإني أكره الخلاف ده صلى أربع ركعات وبيقول صلى رسول ركعتين صلى أبو بكر ركعتين صلى عمر ركعتين وعثمان صلى أربعة أنا صليت مع أربعة ده أمير المؤمنين وعثمان صلى أربعة مش خلافا للسنة لأنه اعتبر نفسه مقيم في مكة وبالتالي صلى أربعة فبيقول لع- لعل ركعتين تقبلان أكره الخلاف الخلاف شر وكذلك أمتكم يا معاشر الهيئات الإسلامية تكره خلافكم فاجتمعوا في الائتلاف الذي ناديت به لعل الخلاف والشر أن ينقطع وتنقطع مادتهما معنى اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الأخ من؟
نادي.
نادي اتفضل اتفضل السلام عليكم, عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
والله اشهد الله اني احبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه وربنا يجمعنا احنا وجميع المسلمين في الفردوس الاعلى في الجنه يا رب آمين آمين
واحب اقول لجميع القوات السي- السياسيه اللي على الساحه نتوحد على كلمه واحده نعم واقول للمسلمين نتوحد على على قلب رجل واحد نعم وطبعا هي دي الفرصة الوحيدة اللي هي تعز بنا الإسلام ونقول ما فيش حاجة اسمها إخوان وسلف في الدين إن إحنا كلنا خدت بالك مسلمين رب العدالة هو سماكم المسلمين من قبل ما فيش حاجة خدت بالك اسمها لا ده مسجد إخوان لا ده مسجد سلف لا ده ده, ده مسجد آه، آه، مش عارف آه لا إحنا كلنا مسلمين نعم ونتوحد كده على كلمة واحدة ونتوحد حولنا كده حول كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرجو من جميع المشايخ إن هم ينبهوا على الكلام دي ده وأقول ل- ل- لجميع الطوائف على على الساحة نتوحد حول كلمة واحدة ولا نتشتت ولا آه، يش- آه، ند- نعطي فرصة ل- لأعدائنا أن يشمتوا فينا نعم صدقت وبارك الله فيك صدقت وبارك الله فيك الأخ كمال من الأردن السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم شيخ شهاب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ شهاب تفضل. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله والله إني أحبك بالله شيخ شهاب أحبك الله كما أحببتنا فيه وأنا أريد أن أتحدث في أمرين والله يا شيخ شهاب لو سمحت لي هات ما عندك آه، الأمر الأول آه، أنا أشكر حضرتك لو تذكرني آه، كلمت حضرتك في موضوع آه، خلاف بيني وبين والدي نعم، آه، أذكر.
إن الحمد لله انتهى على خير وتمام تمام الأمور الحمد لله ونسأل الله عز وجل أن يديم الألفة بينكما الحمد لله تفضل.
الأمر الثاني وهو الأهم جدا يا شيخ شهاب آه، فهو بالنسبة للمصريين بالأردن نعم
أنت تعلم آه، الأحوال بالنسبة ما ص- ما حصل بين السعودية ومصر وموضوع الأردن والعمالة المصرية وكيف يهانون ويضربون ويقتلون وتقل كرامتهم وكان آخر ضحية منذ يومين بالضبط ففي أسبوع واحد يا شيخ شهاب 12 تابوت يعود إلى مصر من الأردن آه, آه جثة هامدة لا حول- لأجل لأجل من اه قتل من الاردن وقد عرض هذا الامر على الشيخ خالد في قناه الناس عرض من هذا الامر قتلهم من قتلهم
والله آه، من مفارضه الشرطه لهم وهم آه، من جراء آه، سقوطهم من اعلى المباني او من آه، صدام بالسيارات او هكذا يعني كان اخرها من قبل يومين آه، الشرطه آه، تطارد احد المصريين فاذا به يصطدم في ضعف حافله طيب طيب سؤال لماذا تطاردهم الشرطة هل دخلوا بأساليب غير شرعية آه، قانونية إلى البلد أم معهم الفيزات وتصاريح العمل أقسم لك أقسم لك يا شيخ شهاب أنهم آه، 90% 90% قانونيين ولكن هنا الشائع كثيرا أن أنهم يريدون آه، محو العمالة الوا- الواغبة ولكن أنا أسأل سؤال وأرجو يا شيخ شهاب أرجو وأستعلمك بالله أن تصل هذا الأمر إلى المسؤولين إن كان فيه مسؤولين يخافون الله تعالى كما نحن في القناة ويسمعونك على الهواء إن كانوا يسمعون يعني وأنا آه، أناشد ال- آه، البرنامج من القاهرة أن يتبنى هذه القضية بط- بطرقه و- وب- وبمعديه نعم يا شيخ شهاب هم الآن يريدون إعادة العمل الوافدة كاملة ولكن ويقومون بهذه الحملات وفي اليوم طيب- الواحد طيب ما- يقومون ما- بتسفير عدد كبير من طب المصريين سؤال سؤال ما دور ما دور القنصلية المصرية وه...
ذهبنا وهيئتها ذهبنا الى القنصليه المصريه، ذهبنا الى القنصليه المصريه نعم.
وللاسف الشديد السفير لم يفعل لنا شيء وقامت آه، بمواجهات بين الشرطه والمصريين امام السفاره وقاموا باعتقال ثمانيه وفي اليوم التالي افرجوا عنهم ومع الاسف الحال على ما هو عليه ولكن اريد ان اقول لك شيئا واحد يا شيخ شهاب هذا ما اود ان تصله الى المسؤولين يا شيخ شهاب هو انهم يريدون ابعاد العماله الوافده، اذا هم ينتج- في اليوم الواحد يجلبون من مصر عقود عمل جديده اكثر من 500 او 600 عقد عمل. فانت تبعد هؤلاء وتأتي بجديد فك... لماذا؟ لماذا؟ هل لعل- تقل كرامتهم هون أو تقتلهم لو تريدهم؟
على العموم لعل أحدا من الذين يتابعوننا ي- تكون له كلمة مسموعة أو طريقة للوصول إلى المسؤولين يرفع هذه الشكاية المؤلمة التي أحزنت قلوبنا وأنا أعتقد والله أعلم أن هناك نوعا من المؤامرة يتم والله أعلم ولست محللا سياسيا ولا استراتيجيا افتعال الأزمات مع الدول الإسلامية المجاورة حتى ترجع العمالة مطرودة من هناك العراق كان فيها أكتر من 2 3 4 مليون قامت الحرب رجعوا لنا مفيش عمل لحد دلوقتي بيشتغلوه ليبيا لما حصل تدميرها فين العمالة بتاعتنا ثلاثة المشكلة التي تفتعل مع السعودية بشأن الأخ الذي آه، آه، تعلمون قصته وفيها تدليس إعلامي كبير آه، علشان بقى تحصل مؤامرة على ال ال ال الناس العاملين هناك فترجع العمالة 2 مليون في السعودية ثم الأردن ترجع العمالة حينئذ يزداد عدد البطالة في البلد 5-6 مليون رجعوا ما عندهمش عمل ما معهمش فلوس تقوم بقى الدنيا تتهد والعياذ بالله يبقى لا احنا مح- لاحقين بره ولا ملاحقين جوه اسال الله عز وجل أن يصلح احنا بقي ع- لدينا من الوقت القليل دقائق معدودة أقل من خمس دقائق لكني أذكر بقول ابن تيمية رحمة, رحمة الله عليه أذكر الهيئات الإسلامية قال ابن تيمية بلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها الكلام ده موجود في مجموع الفتاوى لابن تيمية جزء 22 صفحة 254 شفت الاختلاف القائم مجموعة مرسي مجموعة بالفتوح مجموعة فلان اسمع بقى بلاد الشرق يعني بلاد الإسلام من أسباب تسليط الله التتر عليها ربنا سلط التتر عليهم زلوهم ده قرية م- مدينة مرو لوحدها كان فيها 700 ألف ذبحوهم بأكملهم رجالة ونساء وصغار وكبار دمرهم كانوا يدوا العهد والأمان ويدخلوا يدبحوا البلد كلها ليه؟ لماذا سلط الله التتار على المسلمين من عمايلهم؟ ده ابني راكب معايا السيارة بيقول لي وبيسمع قصة كده قصة التتار للدكتور راغب السرجاني حفظه الله يقول لي يا أبي لما فعلوا ذلك ده حاجة كبيرة بقول له يا ابن المسلمين اللي ربنا لا يسلط على المسلمين من يذلهم ويذبحهم ويقرهم إلا إذا تركوا دينه بلاد الشرق بلاد الإسلام من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها أهو في المذاهب والهيئات والجماعات والأحزاب والكلام ده حتى تجد المنتسب إلى الشافعي يتعصب لمذهبه على مذهب أبي حنيفة حتى يخرج عن الدين لدرجة أنه يطلع من دين الإسلام بتعصبه والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج عن الدين والمنتسب إلى مذهب أحمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذا أو هذا حتى يخرج عن الدين وفي المغرب تجد المنتسب إلى مالك يتعصب لمذهبه على هذا أو هذا حتى يخرج عن الدين وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي نهى الله ورسوله عنه وكل هؤلاء المتعصبين بالباطل المتبعين الظن وما تهوى الأنفس المتبعين لأهوائهم بغير هدى من الله مستحقون للذم والعقاب وهذا باب واسع اللي هو الاختلاف ده فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين تاني فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين يا هيئة شرعية يا دعوة سلفية يا جماعة إسلامية يا إخوان مسلمين يا حركات إسلامية اخترتم وهذا حقكم في اجتهاد مسموح به في تقدير المصلحة والمفسدة والأفضل أرجوكم ثم أرجوكم عليكم بالاعتصام بالجماعة والائتلاف فإنه من أصول الدين فاجتمعوا في ائتلاف الحركات والهيئات الإسلامية واعملوا بالأغلبية تصويت على الاثنين اللي اخترتوهم فرادا لعل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين ختمنا الحلقة لكن يبقى معنا لقاء آخر في إرحموا من في الأرض نداء إلى عموم الأمة إن كتب الله في العمر بقية ونداء إلى التجار الذين استخدموا غلاء الأسعار لتحويل حياة البؤساء إلى جحيم أكثر مما هم فيه ولكن بقيت كلمة أخيرة نحن لم ننسى الشيخ حازم في نصرته في قضيته فوالله عندي يقين أنه صادق ولم ننسى أخانا خيرت في نصرته في قضيته وأوراقه سليمة كما قالت المحكمة العسكرية وإخواننا الذين يقفون عند الدفاع نسأل الله عز وجل أن يحمي دماءهم وأن يعصمهم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته